واشوف بالعقل انسان اصناف كتير ماليه المكان فيها اللي من صنع الشيطان وفي ايدك انت الاختيار والدنيا اكبر امتحان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات حقيقة يا جماعة احنا في الحلقة رقم اتنين اتكلمنا عن الظلم وقلنا للي بيظلم بالله عليك اتقي ربنا وبلاش تظلم لانك في النهايه هتوزع حسناتك على اللي انت ظلمتهم فما تضيعش دينك ودنيتك واخرتك بمظالم العباد اللي انت واقع فيها اتحلل من المظالم قبل ما تلقى الله سبحانه وتعالى وذكرنا مغبه الظلم في الدنيا والاخره النهارده انا بكلم الصنف الثاني بقى بكلم اللي اتظلم وقلبه اتوجع من شده الظلم اللي وقع عليه بقول له بالله عليك خليك كريم وسامح ربنا يكرمك ربنا بيسامح اللي بيسامح من ضمن الاشياء العجيبه ان الناس اللي اتظلمت من شده الظلم اللي وقع عليها انقسم الناس لثلاث انواع نوع بيقول وده كريم جدا وده اللي احنا بن- بنقول يعني عايزين نبقى كلنا زيه نوع بيقول خلاص الله يسامحهم انا مسامحهم دنيا واخره مش عايز حاجه هسامحهم يمكن ربنا يسامحني ويعفو عني صنف تاني بيقول انا مش هنتقم في الدنيا لكن عايز حق يوم القيامه كله اخده حسنات وصنف تالت قال لا ده انا لازم انتقم في الدنيا ولازم اخد حقي زي ما اتظلمت لازم اظلم عايزين نقول للناس احنا ليه مش بنسامح انت مش هتسامح عشان انت ضعيف انت هتسامح لانك بتحب ربنا لان ربنا امرك بكده قال جل وعلا وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم قال جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يحكى ان الحسن رضي الله عنه وارضاه كان عنده طفل رضيع ابن لسه مولود له يعني وكان عنده خادم فجاله ضيف فلما جاله الضيف الخادم جاي جايب له مشروب ساخن عشان هو والضيف بتاعه كده فالخادم اتكعبل فوقع المشروب كله على الطفل الرضيع فمات فالحسن رضي الله عنه وارضاه غضب فالراجل بص له كده الخادم قال له يا سيدي والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي قال والعافين عن الناس قال قد عفوت عنك قال له والله يحب المحسنين قال انت حر لوجه الله قد ايه في ناس فعلا بتوصل لدرجة الفضل مش العدل قال جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها لكن لو عايز تعملها يعني بال- بالعدل خلاص عاقب زي ما تعاقبت لكن اللي أجمل فمن عفا وأصلح فمن عفا وأصلح فأجره على الله ولم يحدد المولى عز وجل نوعية الأجر ولا كمية الأجر لأن أجرك كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى قال حبيبنا محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه هتزيد عزه عند ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيزيدك عزا ورفعه في الدنيا والاخره اوعى تفتكر ان انت هتبقى ذليل او مكسور بسبب ان انت عفوت ابدا والله هتكون عزيز عند ربنا وهتكون عزيز عند البشر بفضل الله حبيبك صلى الله عليه وسلم بيصور لنا مشهد جميل للعفو يوم القيامه تاخد ايه يوم القيامه فالحديث الذي رواه الترمذي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من كتم غيظا او من كظم غيظا ناداه الله عز وجل يوم القيامه على رؤوس الاشهاد حتى يخيره من الحور العين من ايها شاء اللي هو عايزه تاخد واحده ولا اتنين ولا عشره مش محتاجه كلام يا رب عايزهم كلهم يعني واخد بالك فيطلب من الحور عين كيفما شاء لأنه كتم غيظا ولم ينتقم أبدا بل سامح بفضل الله سبحانه وتعالى حبيبك بيقول ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم يلي عايز ربنا يغفر لك في شهر رمضان اغفر للناس يلي عايز ربنا يرحمك ارحمهم يلي عايز ربنا يتوب عليك سامح الناس واعفو عن الناس واصفح عن الناس عشان ربنا يسامحك ويعفو عنك ولذلك النبي لما ندب المسلمين لتجهيز جيش العسره فندبهم للصدقة فسبحان الله إيه، كل واحد جيب اللي يقدر عليه فجاء رجل اسمه أبو ضمضم قال له والله اللهم إنك تعلم أني لا أملك درهما ولا دينارا فأشهدك أني قد تصدقت بعرضي على كل من شتمني أو سبني أو آذاني فقد سامحته من أجلك وأنت أولى بالمسامحة فسامحني سيدنا حكيم بن حزام في آخر حجة حجها قبل أن يموت رضي الله عنه وأرضاه أخذ مئة عبد ووضع في رقابهم خواتيم مكتوب عليها عتقاء لله وجه في يوم عرفة قال اللهم إني أشهدك أني قد أعتقتهم جميعا ابتغاء مرضاتك وأنت أولى بالعتق يا رب فأعتق رقبتي من نار جهنم عايزين نفهم المعاني الجميلة دي وعايزين نتعامل مع الناس من باب الإحسان أخويا وحبيبي لو سمحت وعفوت ربنا هيسامحك ويعفو عنك ولو ما انتقمتش يعني يعني ما سامحتش لكن ما انتقمتش ربنا هيقتص لك من اللي ظلمك يوم القيامه لكن لو انتقمت فليس لك شيء في الدنيا ولا في الاخره عايز اقول لك معلومه حلوه قوي من اسماء المولى عز وجل العفو والغفور ايه الفرق بين العفو والغفور ايه الفرق اصلا بين العفو وبين المغفره ال- المغفره يا جماعه هي ستر الذنوب ستر الذنوب لكن مش معناها محو الذنوب اما العفو فهو محو الذنوب هديك مثال بسيط خالص يعني المولى عز وجل يوم القيامه والحديث رواه البخاري في حديث النجوى ان المولى عز وجل يدني منه عبده ويقربه اليه ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول بلى يا رب حتى اذا قرره بذنوبه كلها وخلاه ي- يذكر كل الذنوب وعاتبه على كل الذنوب قال إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة دي اسمها إيه؟ مغفرة إنك تيجي يوم القيامة تلاقي مكتوب في الصحيفة كل الذنوب اللي أنت عملتها وفي آخر الصحيفة وقد غفرت تلك الذنوب مغفور له دي اسمها إيه؟ مغفرة ربنا هيعاتبك على الذنوب لكن هو غفرها لك أما العفو العفو ان ربنا يمحي لك كل السيئات والذنوب بتاعتك من الصحيفه تيجي يوم القيامه ما تلاقيش ولا ذنب مكتوب في الصحيفه ربنا مش هيذكرك بذنوبك ربنا مش هيعاتبك على ذنوبك عشان كده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال من نوقش الحساب عذب يا مسلم يا حبيب قلبي لو ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك حتى لو مش هيدخلك النار مجرد انه يحاسبك على ذنوبك ده عذاب وفي روايه الطبراني من نوقش المحاسبه هلك واديك مثال دنيوي ولله المثل الاعلى تخيل لو ان مديرك في العمل عارف كل اخطائك اللي انت عملتها في شغلك كلها ومجمعها كلها في ورق وعليها اثباتات ان انت غلطت الغلطات ديت فجه في مره من المرات قال لك بص انا مسامحك على كل الغلطات ديت بس الورق دوت هيفضل عندي عشان افكرك بيه كل ما تغلط افكرك يبقى ده عمل ايه ده غفر لك لكن لسه ما عفاش عنك انما لو جاب لك كل الورق وقال لك مش هي دي غلطاتك مش هي دي المشاكل اللي انت عملتها مش هي دي الاخطاء اللي انت ارتكبتها انا هحرق كل الورق دوت ونبدا صفحه جديده شفت قد ايه العفو جميل قد ايه لما بتعفو عن الناس ربنا يعفو عنك مفيش ولا ذنب عليك مفيش ولا خطأ عليك كل دوت هيتمحي من الصحيفة بفضل الله تبقى صحيفتك بيضة وزي الفل تروح يوم القيامة تقف بين ايدين ربنا انت عفوت عن الناس وانا عفوت عنك مفيش عليك ولا ذنب ولا سيئة صحيفتك بيضة زي الفل خدها وخش الجنة تقول ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت يعني تيقنت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية إلى آخر الآيات أخويا وحبيبي عايز اقول لك على فكره حلوه قوي بس بالله عليك اسمعها مش بودانك اسمعها بقلبك وخدها من قلب لقلبك لو عندك ذنب كبير قوي نفسك ربنا يغفره لك ولو عندك مرض شديد ربنا يشفي يا جماعه مرضى المسلمين نفسك ربنا يشفيك منه او حد من حبايبك مريض ونفسك ربنا يشفيه لك او لو عندك ابن عاق ونفسك ربنا يهديه لك او زوجه تعباك نفسك ان ربنا يهديها لك او زوجك تعبك نفسك ربنا يهديه لك لو عندك مشكله كبيره قوي قوي فوق الخيال اعفو عن الناس فربنا هيعفو عنك ويرضى عنك ويعطيك ويرفع عنك البلاء لانك انت لما عفيت عن اخوك اللي ظلمك انت فرجت عنه كربة من كرب الدنيا والاخره فربنا هيفرج عنك كرب الاخره بسبب ان انت فرجت على اخوك كربة من كرب الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك كان الدعاء في ليله القدر يا جماعه لما امنا عائشه سالت النبي عليه السلام اذا وافقت ليله القدر يا رسول الله ماذا اقول قال لها قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني طب ما كانت تنفع اللهم انك غفور تحب المغفره فاغفر لي او اللهم انك رحيم تحب الرحمه فارحمني لا المغفره ستر الذنب لكن هيعاتبك عليه مش هيعاقبك هيعاتبك عليه يوم القيامه وكفايه انه يعاتبك لكن العفو هيمسح لك الذنب فكان دعاء ليله القدر يا رب انك عفو امسح لي ذنوبي اعفو عني يا ربي انك انت العفو الكريم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني ليله القدر هي اللي بتقدر فيها مقادير الخلائق فجميل قوي ان تبدا ليله القدر ليله مقادير العباد بالعفو عن العباد لان الذنوب بتكتف الانسان وبتعطله فلما تعفو عنه يبقى انت فكيت اسر هذا الانسان يستطيع انه ينتج ويخدم دينه ويخدم بلده واسرته ونفسه وحياته واخرته ربنا يكرمنا ويكرمك اعفو عن الناس عشان ربنا يعفو عنك تعالوا نشوف حبيبنا أسوتنا وقدوتنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أحد الصحابة والحديث رواه الترمذي بسند صحيح سأل أمنا عائشة يا يا أمنا كيف كان خلق رسول الله؟ قالت صلى قالت عنه صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح النبي عليه الصلاة والسلام اللي اترمى سلة الجزور على ظهره في مكة واللي اترمى التراب فوق راسه واتطرد من مكة وهو بيبكي يقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت واتهموه في عرضه وحاربوه وحاولوا يقتلوه تسع مرات ورغم ذلك لما رجع في يوم فتح مكة قال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فكان كريما صلى الله عليه وسلم فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء دي أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف بعض صور عفو النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد فاصل قصير جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع يعني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فوق الرفوف المنتجات الوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات ومنتجنا للادي اللي بنقول عايزين نقاطعه حب الانتقام بالله عليكم منتج شكله حلو لكن لازم نقاطعه لازم نقاطعه ولازم نعفو عن الناس عشان ربنا يعفو عنا ده احنا في شهر العفو والرحمة والمغفرة والتوبة ربنا يكرمنا ويكرمكم ويرفع قدركم دنيا وآخرة يا رب العالمين تعالوا نشوف حبيبنا أسوتنا وقدوتنا كيف كان يعفو شوفوا وحشي لما قتل حمزة عم النبي وأخوه من الرضاعة حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا صنع النبي لم ينتقم بل عفى النبي عنه بل انظر اللي أعجب من كل دوت عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو رأس المنافقين اللي ياما عاد النبي وياما تآمر عليه وياما دبر مؤامرات للنبي صلى الله عليه وسلم ويوم غزوة أحد رجع بتلت الجيش وخذل المسلمين ورجع بتلت الجيش يوم غزوة أحد وفوق ده كله قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وكان يقصد بنفسه الأعز ويقصد بالنبي الأذل صلى الله عليه وسلم اللي اتهم أمنا عائشة بالزنا في حادثة الإفك لما لقاها راجعة مع صفوان بن المعطل السلمي فقال صفوان مع مع زوجة نبيكم والله ما سلم منها ولا سلمت منه وأشاع هذا الخبر في المدينة ورغم كل اللي عمله في النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن النبي عفى عنه ولما مات عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحقه قام النبي وصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ونزل قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره شفت قد ايه حنيه النبي شفت قد ايه رحمه النبي عمرك شفت واحد واحد يتهم زوجته ودي مين ده ام المؤمنين واحد يرجع بتلت الجيش وي- ويعمل كل الاذى دوت ورغم ذلك يعفو عنه ويروح يصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم تعال نشوف برضو واحد تاني حاول يقتل النبي حوالي مرتين او ثلاثه اللي هو ثمامة بن أثال ثمامة بن أثال والحديث في البخاري ومسلم لما أسره المسلمون في أرض نجد ورجعوا بيه للمسجد وربطوه في السارية وهم مش عارفين هو مين فدخل عليه النبي فقال ألا تعلمون من هذا قالوا من هذا قال هذا ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فقال ماذا عندك يا ثمامة قال عندي خير يا محمد كان لسه ما أسلمش إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن تريد المال لو عايز أفدي نفسي فسل تعطى منه ما شئت خد اللي أنت عايزه بس سيبني فتركه النبي وقال اكرموا اساره اكرموا هذا الاسير فجاءوا بالاكل والشرب و و- وكان عثمان بن اسال عمال بقى كل شويه يشوف النبي عليه السلام وهو بيصلي بيهم وهو بيدي دروس وعمال يشوف احوال المسلمين فاعجب جدا في اليوم الثاني قالوا نفس الكلام في اليوم الثالث ماذا عندك يا ثمامه قال عندي خير يا محمد ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر وان تريد المال فسل تعطى منه ما شئت فقال لا نريد شيئا اطلقوا ثمامه يا رسول الله ده كان بيحاول يقتلك اكتر من مرتين او ثلاثه اطلقوا ثمامه راح ثمامه لما شاف اخلاق النبي بالمنظر دوت راح بعيدا كده فاغتسل وجاء وقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله والله يا رسول الله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فقد أ- أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي وما كان من دين أبغض إلي من دينك فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي وما كان من وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي وأعرب و- و- و- وعمل عثمان بن أسال حصار اقتصادي مدمر على قريش حتى كادت أن تموت لولا أن تدخل النبي وأمر ثمامة أن يرسل الطعام لأهل مكة حتى يأكلوا وهذا من باب آه، يعني لطف النبي ورحمة النبي وعفو النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف مثال عجيب جدا النبي لما دخل مكة يا جماعة أمن الناس جميعا قال كل الناس لهم أمان إلا أربع رجال وامرأتين والحديث رواه النسائي بسند صحيح قال كل الرجال في أمان إلا عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن سعد بن ابي الصرح وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابه خد بالك قال الاربعه دول بالذات لانه كانوا مجرمين حرب عملوا حرب شديده جدا ضد النبي قال لو لقيتوهم فاقتلوهم ولو ممسكين باستار الكعبه النبي عليه السلام فعلا كان شاف منهم اذى شديد جدا فلقوا مقيس بن صبابه في السوق فقتلوه عبد الله بن خطل قتلوه وهو ممسك باستار الكعبه فضل اثنين عبد الله بن سعد بن ابي الصرح اختبأ عند اخيه في الرضاعه اللي هو عثمان بن عفان ولما جاءت البيعه تقدم عثمان بن عفان بعبد الله بن سعد بن ابي الصرح وقال له يا رسول الله بايعه فرفض النبي بايعه يا رسول الله الثانيه والمره الثالثه راح رافض جه في اخر مره فاذا بعثمان بن عفان قال بايعه يا رسول الله فبايعه النبي ثم قال للصحابه بعد ان انصرف عثمان وعبد الله قال أما كان فيكم رجل رشيد يراني إذ أعرضت عن الرجل أن يقوم فيقتله قالوا يا رسول الله هلا أومأت إلينا بعينك يعني كنت اديتنا إشارة حتى نقوم فنقتله قال لا ما كان ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين الله أكبر شوف الأخلاق بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم فضل مين يا جماعة فضل عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وارضاه كان لسه ما أسلمش كانت زوجته أم حكيم أسلمت وبعدين راحت للنبي قالت له يا رسول الله اعفو عن عكرمة حتى يعود فيسلم بين يديك قال لها قد عفوت عن عكرمة عكرمة في الوقت ده لقى نفسه خلاص هيضيع فقال لك اركب ايه اي سفينة وسافر اي بلد بقى خلاص فلما سافروا هاجت الامواج وقال لهم القبطان قال قال انه لا ينجيكم اليوم الهتكم التي تنحتونها الاصنام ديت وانما لا ينجيكم الا الله فقال عكرمة والله لئن كان لا ينجيني إلا الله فوالله لئن نجاني الله عز وجل لأرجعن فلأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما وبالفعل نجاه الله عز وجل وعاد فوجد زوجته مستنيه على الشاطئ قالت له ان النبي في انتظارك راح كلمه بن ابي جهل وراى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى وقال يا رسول الله ايغفر الله لي قال اجل اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله وان الهجره تجب ما قبلها فقال والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك الا وقفت اضعافه في نصرتك وما انفقت نفقه في عدائك الا انفقت اضعافها في نصرتك يا رسول الله وبعدين عكرمة فضل على الجهاد والطاعة و- و- و- و- واتباع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن جاء في معركة اليرموك وبايعوا 400 واحد على الموت حتى قتل شهيدا يوم اليرموك رضي الله عنه وأرضاه يوم في يوم من الأيام واحد اسمه لبيد بن الأعصم الحديث البخاري رجل يهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي أنه هو الذي سحره ورغم ذلك عفى عنه النبي المرأة اليهودية والحديث رواه البخاري ومسلم لما وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ورثوا العفو دوت من النبي صلى الله عليه وسلم تعال نشوف صور عجيبة كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم لما شاع خبر الإفك واتهموا أمنا عائشة بالزنا عياذا بالله كان من ضمن الذين خاضوا في عرض أمنا عائشة واحد قريب أبو بكر اسمه مصطح بن أثاثة كان أبو بكر بينفق عليه كل شهر بيديله مرتب فقال والله لا أنفق على مصطح أبدا يتكلم عن بنتي يقول إن بنتي فعلت كذا وأنا أنفق عليه هذا لا يكون أبدا فنزل قول الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فقال أبو بكر بلى والله أحب أن يغفر الله لي والله لأعودن فأنفق ولأنفقن على مصطح مرة أخرى فعاد أبو بكر ينفق على مصطح عثمان بن عفان بيقول أستغفر الله إن كنت ظلمت وقد عفوت إن كنت ظلمت سيدنا علي بن أبي طالب لما قتل وخاف وهو في الرمق الاخير خاف ان الناس ان اولاده والامه كلها تظلم الراجل اللي قتله فيعني في فيقتلوا اكثر من واحد فقال لهم احسنوا نزله خد بالك هم مسكوا اللي قتله احسنوا نزله واكرموا مثواه فان اعش لو هعيش فانا اولى بدمه عفوا او قصاصا وإن أمت فألحقوه بي أخاصمه عند ربي يعني اقتلوه هو لوحده ولا تقتلوا بي سواه إن الله لا يحب المعتدين وأختم بالمثل العجيب العجيب بجد اللي والله جسمي بيقشعر لما بسمعه كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه كان ليه أرض الأرض دي بجوار أرض معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه فكانوا عمال سيدنا معاويه لما يعوزوا يوصلوا ارض معاويه لازم يعدوا من ارض الزبير آه، اللي هو عبد الله بن الزبير فعبد الله بن الزبير اتضايق وكان رضي الله عنه وارضاه كان شديد شويه فارسل رساله الى معاويه رساله شديده جدا قال له يا ابن مقطعه الاكباد يا ابن اكله الاكباد اللي هي هند بنت عتبه ام ايه معاويه بن ابي سفيان يا ابن مقطعة الأكباد أو يا ابن آكلة الأكباد إذا وصلتك رسالي فامنع عمالك عن أرضي وإلا رأيت مني سوءا خد بالك فلما وصلت الرسالة لسيدنا معاوية عرضها على ابنه يزيد بن معاوية ابن معاوية فقال ما رأيك يا يزيد قال رأيي رأيي أن ترسل إليه من يأتيه برأسك ودي محتاجة كلام تبعت واحد يقتله لك على طول فقال لا ألا أدلك على خير من ذلك رحما هقول لك على حاجة أحلى من كل دوت قال له اتفضل فكتب كتاب قال بسم الله الرحمن الرحيم من معاوية بن أبي سفيان إلى ابن ذات النطاقين إلى ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإذا وصلتك رسالتي فاضمم أرضي إلى أرضك وعمالي إلى عمالك فوالله يا عبد الله لو كانت الدنيا بيني وبينك لأتيتك بها والسلام فلما وصلت الرسالة لعبد الله بن الزبير بكى بكاء مريرا أخويا وحبيبي وروح قلبي الله يبارك فيك اعفو عن الناس سامح يا اللي اتظلمت وشفت مرارة الظلم اعفو عن الناس عشان ربنا يعفو عنك قول سامحت كل الناس وأنا أشهد الله في هذا المجلس أني سامحت كل من ظلمني في عمري سامحته لله سبحانه وتعالى وتصدقت على كل من ظلمني أو آذاني سامحوا عشان ربنا يسامحكم اعفو عشان ربنا يعفو عنكم اغفروا عشان ربنا يغفر لكم سامحوا الناس وهتحسوا بلذة في قلوبكم لا تخطر على قلب بشر أتمنى لو واحد رافع قضية على حد ظلم وعدوان أو حتى قضية حتى لو كانت بحق وانت تقدر تتنازل روح وتنازل وهتشعر بلذة وفرحة في قلبك أقسم بالله ما بعدها سعادة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وشفت أسوتك وقدوتك صلى الله عليه وسلم كيف كان يعفو وكيف كان يسامح بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله هنسامح جزاكم الله خيرا هنقاطع هذا المنتج حب الانتقام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مش كل شيء فانك بالماء من ذهب قرب وجرب وانت هتشوف العجب ما تقولش ليه وازاي حصل اصل الشيطان من غير كسل يمزج ما بين سم وعسل ويبان في قلبك واللسان فوق الرفوف المنتجات الوان احكم واشوف بالعقل يا انسان الدنيا سوق وانت وانا نبقى الزبون